السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأحباب تحية وسلاما وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجنا وتلك الأيام السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يبارك فيك آه، احنا كنا توقفنا الحقيقة في لقائنا السابق في مسألة ضرب الرموز ودي كانت قضية في منتهى الخطورة وكان كنت أتمنى أن يكون عندنا يعني مساحات واسعة عشان نقدر نتعامل مع هذه القضية لأنها أعتقد أنها قضية آه، بناء وهدم ده عايز حلقات اه منفصلة عايز يعني.
حلقات منفصله الحقيقه ان شاء الله نوعد الساده المشاهدين وتوعدنا ان يكون لنا لقاء لقاءات منفصله عن مساله تحطيم الرموز يعني مم.
احنا النهارده الحقيقه عايزين نقول انه في التاريخ الاسلامي في التاريخ عموما يعني كنا بنلاحظ ان في منحنيات كده الامه بتطلع فيها لفوق قوي تستعيد عافيتها وشبابها وقوتها وانتصاراتها وفجاه نلاقي الدنيا ظلمت صحيح حصل ضلمه جامده والمنحنى ده نزل للاخر خالص مم.
فيمكن كنا عايزين حضرتك تقول لنا كده يعني فكره سريعه عن منحنى المنحنى ده آه.
اه ال- المنحنى ده طبيعته ايه شكله ازاي تصورات يعني إيه؟ قراءة التاريخ بتبقى عاملة ازاي صحيح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه هي ديت قصة برنامجنا وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني في أيام بتبقى علو وأيام سقوط up down اه نعم.
ده شيء متكرر في كل مراحل التاريخ أمة الإسلام آه، زي بقية الأمم لها برضو لحظات صعود ولحظات هبوط مع بعض الاختلافات لعلنا إن شاء الله مع شرح المنحنى اللي مفترض إن يكون لأمة الإسلام على مر الحلقات القادمة هنقدر نفهم إيه هي الفروقات بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم المختلفة أنا في آه، آه، curve كده أو في منحنى بتخيله لبناء أمة الإسلام نعم أنا بتخيل إن أمة الإسلام بتبدأ بنقطة معينة لحظة معينة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى بيمن فيها على الأمة بشخصية مجددة تبدأ في الإصلاح والتغيير الشخصية دي ممكن تبقى واحد ممكن تبقى اتنين ممكن تبقى عشرة ممكن يبقوا أكتر من كده في أماكن مختلفة من العالم أو في مكان معين بيبدأ في الإصلاح بيبدأ بحاجة بسميها مرحلة الإعداد يعني هي نقطة بداية معينة ثم بعد ذلك مرحلة الإعداد في مرحلة الإعداد ديت بيبتدي يكون جيل حواليه الجيل ده بيبتدي برضه يفكر معاه في الإصلاح وفي ال- الخروج من الأزمات اللي بتمر بها الأمة وبتبتدي الأمة تنمو مع مرور الوقت مرحلة الإعداد دي بتبقى مرحلة بطيئة شوية طويلة شوية والنمو فيها بطيء لكن هي الصعود فيها مستمر بشكل مضطرد يعني احنا النهاردة عددنا آه، سين مثلا بقى عددنا أربعة سين بقى عددنا زي 10 النبي سين كده صلى الله عليه وسلم في وقت آه.
ستة بقينا كذا بقى 72 بالظبط. وهنضرب طبعا مثل من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نعم.
حياه التاريخ عشان نثبت الكلام اللي بنقوله في المنحنى اللي احنا بنعمله ده نعم بيفضل النمو ده ماشي ماشي بر- بمعدل يعني بطيء نسبيا لحد ما بيحصل حاجه اسميها نقطه النشاط ايوه نقطة النشاط ديت حدث يكرهه عامة المسلمين يعني اللي يحلل الأحداث يقول المسلمين هيخشوا في أزمة كبيرة حدث يكرهه المسلمون زي مثلا موت بني آدم أو زي آه، موت إنسان مغير أو أيوة.
مجدد يعني شخصية كبيرة أو هزيمة كبيرة تمر بها المسلمون أو أزمة آه، من الاضطهاد أو القهر أو التعذيب بشكل مبالغ فيه فبيشعر المسلمون بشيء من الأسى نتيجة هذه النقطة لكن أنا بسميها نقطة النشاط لأن بعدها يدخل المسلمون فيما أسميه بزمن وضوح الرؤية يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني زمن اللي بيحصل فيه نوع من الابتلاء وال وال والاختبارات الشديدة التي تقع على عاتق المؤمنين لما بيحصل الابتلاء ده بشكل متكرر ينقى الصف يبتدي بعض ال- الذين انتسبوا إلى الصف وليسوا منه بعض الذين ادعوا الإيمان وليسوا من المؤمنين بيبتدوا ي- ي- يعني يخرجوا من الصف نتيجة يعني هذه مع, مع الابتلاءات الافتراض اللي بيحصل بيبقى واضح ان بيختلط الحبل تنقية.
بالنابل بالظبط هذه نعم.
اختلاط فعند اللي بيحصل ابتلاء بيحصل تنقية للصف فلترة بقى ف- فلترة بالظبط فبيقع الناس الضعفاء والمنافقون وما نعم.
إلى ذلك ويكمل المؤمنون عندما يكمل المؤمنون بنلاقي فيه تنامي في هذا ال- المنحنى بشكل واضح وبترتفع حالة الأمة الإسلامية وإن كانت مضطهدة في هذا الزمن الكلام ده طبعا هنجيله إن شاء الله في الحلقات القادمة نعم.
على تطبيقات عشان تثبت لنا صحة هذا المنحنى ده المفهوم تصور شخصي من الدكتور راغب ولا آه ده هو الحقيقة هو بص هو خليط ما بين بعض التصورات ال- التي قرأتها هنا وهناك وما بين التصور الشخصي ليا وأنا قعدت أرسم المنحنى ده بلا مبالغة في حوالي 16 أو 17 سنة متصلة من دراسة التاريخ الإسلامي منحنى ده عشان أعرف أعمل المنحنى ده لأن هو كل نقطة فيها ليها تطبيقاتها وليها استقراءاتها وأنا ما عملتش المنحنى وبعد كده نظرت إلى التاريخ ده أنا أنت نظرت إلى التاريخ الأول وحللت منه وحللت منه فخرجت نعم.
بهذا إيه بهذا المنحنى منحنى. نعم في ترتيبات يعني في داخل ال- ال- نقطة ال- أو مرحلة زمن وضوح الرؤية ديت ايوه في مرحلة أخيرة اسمها مرحلة الزلزال هنيجي إن شاء الله بعد كده نت- نتكلم عليها بشيء من من تفصيل ثم تنتهي مرحلة زمن وضوح الرؤية بما أسميه نقطة الصدام ايوه نقطة الصدام دي بيبقى صراع بين الحق والباطل صراع بين المؤمنين والكافرين وبيبقى ممكن تكون معركة يوم واحد لكن بعد هذه المعركة أو بعد هذا الصدام بيحصل انتصار كبير للمسلمين وبيدخل المسلمون فيما أسميه بزمن التمكين أو زمن القوة ايوه بيحصل بقى انتشار للاسلام وعلو للاسلام والمسلمين وبيبقى القضيه ايه آه، خلاص اصبحت القوه الاسلاميه ممكن تبقى القوه رقم واحد في العالم لافته جدا للنظر الناس كلها بتتكلم عليها بقى في وضوح خلاص في وضوح خلاص ان هذه الامه رقم واحد في مرحله من مراحل التاريخ نعم ثم في قمه هذا الهرم او قمه هذا المنحنى زي ما احنا بنشوف على الخريطه بيحصل شيء من التدرج في النزول نعم والتدرج في النزول ده لحاجة مهمة جدا اسمها فتنة الدنيا يعني لما تنتصر الأمة الإسلامية انتصار كبير ويحصل انفتاح للأموال وكثرة في الثروات وكثرة في ال- آه، الأملاك والإمكانيات الناس عادة تفتن بالدنيا فتنة الدنيا فتنة خطيرة جدا وبرضه هنتكلم عليها في الدروس القادمة نعم فبنقول ان فتنه الدنيا دي بتبتدي تاثر على طبيعه المسلمين فبتدي الايمان بتاعه يقل وتبتدي الطاعه بتاعته لربنا سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة بتقل وبالتالي بيحصل نوع من الانحدار في الامه الاسلاميه لحد ما تيجي لحظه اسمها نقطه الانكسار ممكن برضه تبقى معركه يوم واحد او موت انسان معين او حدث هزيمة.
معين هزيمه او كذا او كذا من الامور فتسقط الامه الاسلاميه ويحصل نوع من الهبوط السريع في حاله الامه الاسلاميه ممكن تنحل دوله كامله لمعركه يوم واحد نعم.
الكلام ده مش معناه ان المشكله حصلت في يوم واحد معناه ان من قبل كده واحنا بنسقط حصل بس ما كناش واخدين بالنا بالظبط كده.
شيء متدرج بعد نقطه السقوط ديت انا ببشر عامه المشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين ان المسلمين ما بيسقطوش ابدا لنقطه الصفر لازم تيجي بعد نقطه السقوط ديت نقطه بدايه من جديد بداية جديدة ظهور ويرجع تاني، مجدد جديد ومنحنى يتكرر بالظبط ياخد مرة على تانية.
عاتقه اعاده الامه الاسلاميه الى مكانتها ويبتدي يربي من جديد ونخش في زمن الاعداد وزمن وضوح الرؤيه ثم القوه من جديد وهكذا وهكذا الى يوم القيامه طب هل المجدد زي ما اتفقنا حضرتك قلت لي المجدد قد يكون فرد قد يكون امه احنا عايزين نشوف يعني نستقرئ اولا بنتكلم عن نشأة المجدد ونستقرئ هذا الكلام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو الرسول صلى الله عليه وسلم اول آه الذين حملوا هذه الرايه في هذه الامه صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وضع لنا في حياته كل الصفات التي يجب ان يتحلى بها المجدد لهذه الامه يعني لما نيجي نراجع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها هتلاقي في تفصيلات كتيره جدا في حياته صلى الله عليه وسلم في آه، آه، صفات معينه اتصف بيها في آه، اراء معينه خدها في مواقف معينه مر بيها ربنا سبحانه وتعالى كثف لنا كل احداث الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مر بكل لحظات ال- اللي ممكن تمر بها اي امه او اي فرد مر بلحظات فقر ولحظات غنى مر بلحظات قوه ولحظات ضعف نعم.
مر بلحظات كان بيبعت رسائل لأهل الأرض جميعا يدعوهم إلى الإسلام ولحظات أخرى كان يهرب من مكة صلى الله عليه وسلم ومطلوب الرأس ومحاصر ومضطهد هو وأصحابه نعم مر بلحظات كان بيحكم الدولة وبلحظات تانية كان بيتبع آه، آخرين وبلحظات ثالثة بيتعاهد, بيتعاهد مع آخرين يعني كل ما يمكن أن يحدث من تغيرات في حياة البشر أو في حياة الأمة الإسلامية مر بها صلى الله عليه وسلم عشان في الآخر ما يبقاش لنا حجة ايوه نقول و- لقد كان لكم كان في مؤيد رسول على الله طول ومنتصر على أسوة طول حسنة اه لا قد نفتن بالعكس.
البداية ويقول لك ده خلاص يعني كل المراحل مر نعم.
بيها بحيث ان انا ليا قدوة حسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم في كل تصرف من تصرفاتي نعم في مواقف ال ال الانتصار ليا قدوة حسنة فيه وفي مواقف الهزيمة والمصيبة نعم، نعم.
ليا قدوة حسنة فيه مواقف اللي كثرت فيها الاموال ليا قدوه حسنه في المواقف اللي بالضبط قلت كده، فيها دول- الاموال نعم.
وكان يربط الحجر والحجرين على بطني من الجوع صلى الله ليا عليه فيه قدوه حسنه صلى الله عليه وسلم طيب احنا بالنسبة للصفات يعني عايزين كده نقف وقفة آه، حتى يعني هل في ترتيب معين نعم.
آه، في في صفات المجدد يبدأ من من from A to Z ولا ممكن صفة تبقى تغلب صفة يعني عايزين نشوف ممكن ايه التصور عن صفات المجدد كويس.
من خلال حياة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام هو الشخصية المجددة لازم تتصف بصفات معينة لا يمكن أبدا أن يصبح مجددا بغيرها نعم لعل من أول هذه الصفات وأظهر هذه الصفات الإخلاص الكامل لله عز وجل طبعا ده بخصوص أمة الإسلام طبعا يعني ممكن يكون في مجدد في غير أمة الإسلام في دولة كذا أو طالب كذا دنيا وطالب شهرة آه وطالب يعني يعني ممكن يحقق نوع من النجاح لكن عندنا في أمة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أبى أن يعز إلا من نصر دينه نعم لله عز وجل وكان مخلصا لله آه لازم يكون عنده إخلاص لله عز وجل لازم يكون عنده تجرد لله عز وجل ممكن تيجي شخصية آه، تاخد بعض المناهج الغربية أو الشرقية تحاول أن تصلح في أمة الإسلام بمناهج غير آه، آه، إسلامية أو بتوجه غير آه، ربنا سبحانه وتعالى هذه الشخصيات مهما عملت من جهد أبى الله عز وجل أن ينصرها لابد أن يحصل لها هزة ويحصل لها سقوط لأنها مش ماشية تبع المنهج ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده لأن لو حصل واحد انتصر بغير المنهج الإسلامي تصبح فتنة للناس يصبح أن ممكن أنتصر بمناهج أخرى مختلفة أيوة.
لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المجدد لهذا الدين والناصر لهذه الأمة هو أن يكون مخلصا له سبحانه وتعالى احنا بنتكلم في, في, في قضية كبيرة قضية الإخلاص دي في أي مجال في أي مجال من آه يعني المجالات حتى مش مش مثلا مسألة المجدد فقط يعني ال ال ال أي اللي عمل من بيتعلم الأعمال.
واللي- اه بالظبط اي عمل صح، يعني هو أي ده عمل من العمدة.
الأعمال.
نعم ولا يقبل منك عمل بغير بغير إخلاص نع.
إخلاص هو الصواب نعم.
اللي هو موافقة السنة نعم.
ال- النبوية في العمل نعم هتيجي تراجع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي انه انسان متجرد لله في كل حركاته وفي كل تصرفاته ما كانش يطلب لنفسه اموال ما يطلب- ما يطلبش لنفسه ملك ما يطلبش لنفسه متاع ما يطلبش لنفسه اي شيء من الامور التي يتكلم عليها الرؤساء والزعماء وده النص والملوك القرآني في اي زمن قل إن من- صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله صح رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن الله عملك ولا الله تكونن أكبر.
من الخاسرين فهذا التوجيه واضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليوم الاول الى الاخير في حياته وهو يعمل لصالح هذه الامه لله عز وجل متجرد لله اه فاي مجدد بقى من مجددي الامه راجع قصه عماد الدين زنكي راجع قصه صلاح الدين الايوبي راجع قصه قطز نور الدين راجع قصه نور الدين نعم.
راجع قصة العلماء من أبناء الأمة راجع قصة البخاري قصة مسلم قصة النووي قصة ال- ابن هتلاقي كثير كلهم الطبري متجردين لله سبحانه وتعالى أي إنسان أضاف إضافات لهذه الأمة ونتج عنها فعلا نفع لهذه الأمة لابد أن تجد أنه كان متجردا لله عز وجل طب هذا بما يخص مسألة ال ال ال ال- ناحية الإخلاص واللي احنا متفقين إن على رأس الهرم نعم بالنسبة للصفات اللي موجودة في المجدد من ناحية الأخلاق بقى لأنه برضو احنا يعني يعني آه، الإخلاص وحده ليس كافيا إنه احنا متفقين صح.
إن دي سلسلة صحيح.
مرتبطة كلها ببعضها صحيح ممكن واحد يكون فعلا مخلص لله عز وجل لكن عمله غير سليم وهو يقول أن نيتي سليمة لكن أنت غير موافق لما في السنة مطهرة راجع السنة نعم.
مطهرة نعم وشوف حياته صلى الله عليه وسلم كان شكلها ايه تجد مثلا الاخلاق الحميده من اول يوم من ايام حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر ايامه وهو متصف اتصافا كاملا بكامل الاخلاق الحميده صلى الله عليه وسلم هنعود حتى هنعود قبل ان يبعث نعم هنعود مع الدكتور راغب السرجاني إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه في مسألة الصفات التي يجب, التي يجب أن يتصف بها المجدد آه، في مسألة التاريخ الإسلامي آه، دكتور راغب قبل الفاصل كنا بنتكلم في صفات المجدد اتكلمنا في مسألة الإخلاص وطبعا زي ما اتفقنا انه دايما حضرتك بتدينا يعني سبوتات سريعة كده آه، على اساس ان احنا الموضوع ممكن قد يحتمل كلام اكثر من هذا ثم آه، انا قطعت حضرتك عشان الفاصل في مسألة الصفات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المجدد آه، ليعيد للأمة نهضتها مرة ثانية
هو من اول هذه الصفات اللي بتلفت انظارنا طبعا هو لازم يكون آه، متفوق في- في كل الصفات الاخلاقيه لكن في صفات مهمه اكتر من غيرها لازم يكون متميز جدا فيها وارجع اراجع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اجد ان هو في حياته قبل ان يبعث وهو معروف بايه بالصادق الأمين.
الامين صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلح ابدا ان يكون الانسان مجددا لهذا الدين او مصلحا لهذه الامه او مغيرا للاوضاع الفاسده وهو كذاب آه.
هذا مستحيل خلاص يعني اذا كذب فهو خرج بره دائره المجددين والمصلحين بل خرج بره دائره الصالحين نعم والكذب لا يقبل بحال من الاحوال نعم.
ل- للعالم او للمغير او للمجدد للمسلم عموما آه، لا للمسلم يكون المؤمن بصفة جبانا عامة.
بخيلا كذابا قال لا كذابا لا مم.
فهذا ال- ال- ال- الرسول صلى الله عليه وسلم من اظهر صفاته صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث وهو الصادق الامين وظل هذا معه طيله حياته الى مماته وصفه الانبياء جميعا انهم يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى بصدق أنا عايزك تتخيل لو الرسالة حملها قوم كذابون شوف اللي حصل في التزوير والتحوير في ال- في التوراة والإنجيل لأنه ال- الناس يعني ازدادت جرأتها على الله عز وجل حتى زورت عنه سبحانه وتعالى نعم وكذبت عليه يفترون على الله الكذب نعم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ثم يكون يقولون هذا من عند الله فهذا شيء خطير يعني هذا الأمر لو حصل يبقى ممكن أنا أبني الأمة كلها على منهج فاسد لأنني أكذب أو لأنني أخون الأمانة المجدد هذا قد يمتلك الدنيا قد تأتي له الدنيا جميعا قد يكون زعيما على أمة بكاملها نعم فإن لم يكن أمينا ضاعت أموال البلاد ضاعت ثروات العباد ضاعت وبقى ال- ال- حاميها ال- حراميها اه ضاع بيقولوا يعني. نعم ضاعت ال- الوظائف وال- وتحكمت الوساطة والرشاوى وال... وال... يعني الاختلاس و... يعني أزمات ضخمة لا عظمة تعود على الفساد.
فرد آه لا نعم تعود على فرد ولكن تعود على الأمة بكاملها نعم وطبعا عشان كده من أهم صفات وألزم صفات المجدد أن يكون أمينا نعم.
لابد للمجدد أن يكون شجاعا قويا لأنه سيتعرض لفتن كثيرة جدا لابد يكون عنده القدرة على أخذ قرار التغيير عارف في ناس كثيرة جدا عندها الرغبة في التغيير لكن ما عندهاش القدرة على أخذ القرار أن ناخد القرار انه يقعد يحسبها حسابات كتيره جدا انا ممكن اتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا نعم ممكن يكون عنده القابليه للعمل لله عز وجل بس ما عندوش طاقه احتمال الاذى لكن المجدد هذا رجل بذل نفسه لله عز وجل عظم قدر الله عز وجل حتى سقطت عنده كل الزعامات المختلفة وكل ال- القيادات وكل ال- الترهيب وكل ال- الإيذاء شد كل الأمور بسيطة جدا أيوة.
خد قرار شجاع أنه يقدم على التغيير مهما حدث ويتحمل تعرض نتيجة هذا للإذاء.
القرار نعم لازم نعم.
ويرجع بقى لسيرة الأنبياء الصالحين وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وسيرة كل المجددين المجددين من أبناء الأمة هتجد أنهم دائما يتعرضون للأذى وللألم ويكملون الطريق نعم.
لو عايز فعلا تبقى مجدد لازم تجهز نفسك على أنك تتحمل أذى كثير جدا نعم.
وتاخد القرار بشجاعة لازم يكون كريم نعم من صفاته الرئيسية الكرم لأن المجدد ما بياخدش حاجة لنفسه بالعكس المجدد عنده القدرة دائما على العطاء نعم بيدي وقت وبيدي جهد وبيدي مال وبيدي عمر ممكن يفنى عمره كله في سبيل قضيته وراجع قصة الغلام المجدد لأمه نعم في سورة البروج موجود، نعم هذا كان حل القضية أنه ينفق روحه في سبيل الله ومات وما خدش أي ومات.
حاجة وخلاص نعم.
كانت نهاية القصة دنيوية إن هو يعني.
مات نعم.
والناس كلها آمنت بموته هو يبقى نعم.
يصبح بموته هذا الإنفاق الذي أنفقه أنفق روحه في وهو سبيل لم الله يرى حتى إيمانهم فجدد الأمة نعم.
بكاملها نعم يبقى دي كلها قضايا أخلاقية لابد أن يصل فيها المجدد إلى قمة الهرم نعم يصبح مثالا وقدوة لغيره في هذا المثال ده بالنسبة للأخلاق يعني الحميدة.
يمكن ده ده بيلخص مسألة إنه النبي حتى صلى الله عليه وسلم في عليه الصلاة مسألة والسلام.
لما نزل عليه الوحي أول مرة و- وكان خايف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رضي وأرضاها الله عنه خدت محور الأخلاق كله فقط أم يعني إيه؟ قالت لن كلا تك- والله لا آه، يخزيك لن الله يخزيك أبدا الله أبدا.
إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على وتعين على نوال نوال الحق يعني خدته في كل مكارم الأخلاق سبحان الله.
صلى الله عليه وسلم يعني هي لم تذكر السيدة آه، خديجة رضي الله عنها وأرضاها لم تذكر اعتكافه ولا ولا انقطاعه عن الناس ولا ولا خلوته العبادة في المستمرة في ال- في الغار حراء نعم لكن ذكرت تعاملات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس مع مكارم جانب الأخلاق نعم طب دكتور راغب يمكن ده جزء احنا اتكلمنا في الإخلاص اتكلمنا في مكارم الأخلاق من حيث نعم.
ال- ال- الشجاعة من حيث الصدق من حيث الأمانة من حيث الكرم هل يستطيع مجدد أن يقود أمة وهو جاهل هذا مستحيل هذه برضه قضية من أهم القضايا واللي علينا اتكلمنا في حلقة سابقة على أهمية العلم في تاريخ نعم.
الأمة الإسلامية نعم.
وربنا سبحانه وتعالى عندما أوحى أول ما أوحى بآيات العلم لم يكن هذا أمرا عشوائيا ولكن كان هذا بناء الأمة الإسلامية لا تبنى الأمة الإسلامية إلا على علم أمة جاهلة لا يمكن أبدا أن تقوم ومجدد جاهل لا يمكن أبدا أن يجدد هو بالأصل مش هيصبح مجدد نعم.
إلا إذا كان عالما المجدد لازم يكون عنده علم واضح بالكتاب والسنة علم واضح بالتخصص اللي هو فيه لأن أنا ممكن يكون عندي أكتر من مجدد يعني عندي مجدد في مجال السياسة مجدد في مجال القضاء مجدد في مجال الأخلاق في مجال العلوم الشرع الشرعية في الاقتصاد في كذا في العلوم الحياتية في الطب في الهندسة في كل مجال عندي مجدد لابد أن يكون هذا المجدد متصفا بالعلم في مجاله الرسول صلى الله عليه وسلم كان شامل العلوم لأن هو صلى الله عليه وسلم كان قدوة لينا كلنا نعم قدوة قدوة للسياسي المهندس وللك- والدكتور وللقاضي والسياسي وللمهندس والقاضي، نعم.
ف- فخد كل ال- ال- الصفات ديت لكن أنا كرجل طبيب أو كرجل مهندس أو كرجل سياسي أو كذا لابد أن أرجع إلى العلوم المتخصصة في مجالي وأكون متقدما فيها وبارعا نعم لان انا مش ممكن ابدا انقل للمجتمع بتاعي نقله صحيحه الا عن علم وعن درايه العقيده نفسها زي ما قلنا فاعلم انه, لا اله الا واستغفر الله لذنبي لابد نعم.
من لقضيه العلم من البدايه نعم نعم طيب آه، يمكن عايزين برضو آه، آه، آه، استكمالا في صفات المجدد لأنها قضية مهمة جدا قضية المجدد إن الناس تنظر له بهذه الصفات الطيبة الأدوات اللي بيتحرك فيها بقى نعم.
المهارات يعني ممكن إنسان يكون مخلص ممكن إنسان يكون عنده علم ممكن إنسان يكون اخلاقيات عاليه آه ها عنده اخلاقيات عنده عاليه أخلاقات عالية لكن الحقيقة ما عندوش مهارات القيادة إنه يقدر أيوة.
يقود أمة يتحرك صحيح.
بأمة دي فبرضه موهبه محتاجين نشوف ايه المهارات صحيح.
القياديه اللي يمكن كتير من الناس بترى علم الجديد طالع اللي هو ال NLP تقريبا ايوه بيشوف إيه ازاي تقود الناس كيف تؤثر في الذات كيف تؤثر في الاخرين ال body language الحاجات دي أيوة.
عايزين حضرتك تكلمنا عنها برضه هو بص حضرتك هو القياده موهبه وربنا سبحانه وتعالى بيوزع المواهب بحكمه شديده على العالم فالقائد ده او المجدد او المغير لازم تبقى عنده صفات القائد الحكيم عنده مثلا ايجابيه يعني في ناس ترى الامور السلبيه ولا تتحرك لها وان كان هو في ذاته اخلاقياته حسنه حياته صالحه لا يقع في المنكرات لا يقع في كذا كذا لكن ما عندوش القدره على نصح الاخرين بالخير وده يمكن نشوفه في القران وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون واه مش لازم- صالح في نفسه.
بالظبط لازم يكون مصلح نعم لازم يكون عنده القدره على الامر بالمعروف والنهي عن ودي المنكر الخيريه اللي احنا بنتكلم فيها في الامه ودي خيريه الامه نعم.
الاسلاميه المجدد لازم يكون اعلى درجات الايجابيه لان هو هيصرف من وقته ومن جهده عشان يعلم الناس نعم فلازم يكون عنده ال- قضيه الايجابيه نعم يكون عنده قضيه اكتشاف المواهب في الاخرين وراجع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام تلاقي ان هو يكتشف ان ان خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا رجل عسكري نعم رجل عنده خطط حربية رجل عنده كفاءة في مجال القتال فيعينه على قيادة الجيوش وكذلك فعل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وأطلق على خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله.
فجعل دوره في المجال العسكري بينما جعل مثلا آه، قضية أو مسألة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مجال حفظ الأحاديث لأنه اكتشف فيه موهبة أن هو عنده القدرة على حفظ الكلام كما قيل تماما اي فخلاه لهذه المهمة فبدأ يحفظ الحديث والثاني والثالث والعاشر فكون حصيلة ضخمة جدا وسد هذه الثغرة لما جاء وأعلن ده صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول أعلمكم بالحلال وحرام فلان أيوة.
أقضاكم فلان بالظبط.
أقرأكم فلان بدأ ي- يعني كل مواهب.
واحد عنده موهبة معينة يكتشف هذه الموهبة وده ذكاء كبير وتوفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى نعم تيجي ينظر مثلا لزيد بن ثابت طفل صغير عنده 13 سنة بس عنده كفاءات ايه؟ كفاءات القراءة والكتابة وكفاءات انه ممكن يتعلم لغة تانية آه.
فيخليه مترجم الدولة الإسلامية يتعلم لغة العبرية يتعلم لغة السوريانية وبعد كده يبقى من كتبة الوحي لأن نعم.
كفاءاته تسمح بهذا الأمر كما ما راحش أرسله لميدان الجهاد والقتال أو أرسله في كذا أو كذا كل واحد ليه دور حتى لما جه يدعو لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم- اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نعم.
اشمعنى هذه الدعوة لهذا الإنسان بالذات لأن شايف فيه حب العلم وحب طلب ال- ال- القراءة وال- والقرآن والسنة وعنده الذكاء الذي يجعله يستطيع أن يستنبط الأحكام فدعا له بهذه الدعوة فصار عبد الله بن عباس حبر الأمة مسألة تفعيل الإسلامية الطاقات تفعيل الطاقات يعني يعني عايز- كل واحد في مجاله نعم نعم بحيث ان يبقى في تكامل يعني مش معنى انه في صحابي قوي البنيان قوي ما عندوش علم خالص انما النبي بي- صلى الله عليه وسلم بيفعل الطاقه العاليه اللي عنده ويبرزها ويظهرها صلى الله عليه بالظبط وسلم كده.
نعم آه، ال- المجدد لازم يبقى عنده واقعية يعني ما- ما يخبطش في الصخر يعني المجدد بيشوف الأحداث اللي قدامه يا ترى أنا دلوقتي في الظروف تسمح لي بفعل آه، آه، معركة مع الكفار ولا بفعل معاهدة مع الكفار ولا بتجنب القتال كلية واقعي بيحسب الحسابات بشكل منطقي حتى لا يهلك الطاقة التي معه متهور لا ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فتره مكه زي ما ان شاء الله هنتعرض في الحلقات القادمه كان الصحابه نفسهم يطلبوا منه انه يجاهد ويقاتل بالسيف ويقول لم امر بقتال هذه المرحلة لا يمكن أبدا أن نقاتل فيها مع أن الحماس اللي ممكن تكون موجودة جوه قلوب المسلمين أن لا نقوم ونقتل وحتى لو متنا نموت إيه؟
شهداء.
نموت شهداء لكن هو بيحسبها بواقعية ويشوف يا ترى ممكن فعلا أقاتل ولا ولا المفروض أأجل هذا الأمر نعم نعم.
يا ترى ممكن أتحالف مع هذا الفريق ولا أتحالف مع هذا الفريق هو واقعي أيضا هو لا يتنازل عن قرآن ولا سنة لا يتنازل عن دينه لا يتنازل عن عنده أخلاقه ولا ثوابت.
أخلاقه. عنده ثوابت واضحة جدا لكن في نفس الوقت واقعي يقول والله المرحلة دي مرحلة تعاهد المرحلة دي مرحلة صدام مرحلة آه، آه، عفو م- مرحلة يعني آه، هذا يعني في أمر مرونة في المتغيرات نفسها بالظبط.
الثوابت خلاص احنا متين في منها إطار إنما التعامل الضوابط بدأ- الشرعية بيبقى في مرونة هو في مرونة نعم.
وهو لا يخرج أبدا عن ضابط الشرع لكن عنده واق- واقعية يقدر يحدد المرحلة اللي عايش فيها ويختار لها ما يناسب نعم المجدد برضه بيكون متفائل لأن طبعا كده احنا ارجوك تدوس لنا عليه شوية في غاية لان الأهمية احنا عندنا يمكن النظرة التشاؤمية آه، م- للحالة الانهزامية اللي احنا فيها دي صحيح زادت قوي صحيح تخيل انت بقى لو في مجدد او في واحد عايز يعيد آه، الاصلاح وهو عنده اصلا من جواه احباط مستحيل يعني الانسان اللي هو محبط من داخله كيف يمكن ان يغير كيف يمكن ان يبث الامل في نفوس الناس كيف يمكن للمحبطين ان يتحركوا ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم انه لا ييأس من روح الله الا القوم الا القوم الكافرون نعم سبحان الله قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون نعم.
يعني الآيات التي جاءت في هذا الأمر أو الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة على أن المجدد وعلى أن المغير وعلى أن الذي يرغب في الخير لهذه الأمة لابد أن يكون متفائلا ولابد أن وده يكون شفناه حقيقة مبشرا دكتور راغب مع النبي في موقف خباب بن الأرات شفناه في موقف سراقة بن مالك في الهجرة صحيح كان متفائل شفناه في غزوة الأحزاب الدنيا حواليه عاملة ازاي الله أكبر وأعطيته مفاتيح فارس الله أكبر كان صحيح.
بيبعث التفاؤل في قلوب بغير الصحابة.
التفاؤل لن يمكن أبدا للأمة أن تقوم نعم لما تيجي تراجع سير المج- المجددين في تاريخ الأمة الإسلامية سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في العهود التي تلت زي ما إن شاء الله هنتعرف في البرنامج لبعض المواقف نعم هتجد انها صفه لازمه لكل مجدد ومغير نعم.
انه متفائل وينظر الى المستقبل بابتسامه وبرفق وبلطف ويعلم ان النصر في النهايه للمسلمين وان العاقبه للمتقين.
دكتور راغب جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب في آه، حديثنا عن المجددين وبناء الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب المسلمين مجددا يعيد إلى الأمة مجدها وريادتها وانتصارها وعلوها وازدهارها إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأحباب على وعد بلقاء مع الدكتور راغب السرجاني في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته